بضعف الخلق وجمل في حب الله مجالسنا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانه وتعالى ثم أما بعد الله هو الأول بلا انتهاء الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر حقيقة هذه الآيات من سورة الحشر آيات آيات عجيبة آيات جميلة آيات رقيقة كان قبلها آية يقول الله فيها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى أنزل في القرآن آيات تقشعر لها الأبدان وتدق لها القلوب وتدمع لها العيون منها آيات التاريخ آيات التاريخ زمان واحنا صغيرين كانوا بيدرسوا لنا التاريخ فكنا بندرسه آه، آه، بنشوف ايه اللي حصل في الحروب ايه اللي حصل في المعاهدات ايه اللي حصل وكنا مصدقينها وعارفينها وكانوا بيعملوها لنا اعمال فنيه عشان يزداد التاكيد عليها واللي قريناه وفهمناه نشوفه ونحس بيه علشان دي بلدنا ودي حياتنا التي لا نستطيع أن نعرف لا حاضرنا ولا مستقبلنا إلا بمعرفة تاريخنا التاريخ الصحيح السليم الذي سلم من التزييف يعني احنا ممكن نكون اتعلمنا تاريخ آه، فيه حد غير حد بدل حد ليه مصلحة لكن الذي لا يزيف ولا يغير ولا يكذب هو الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا لا أحد لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا فتعالوا نقرأ التاريخ تعالوا نشوف أحداث التاريخ بس المرة دي من كتاب الله المرة دي بالوحي الطاهر المنزل من قبل الخالق العظيم سبحانه وتعالى التاريخ ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه بأنه أيام الله قال الله لنبيه موسى آه، وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله فكرهم فكرهم بالتاريخ فكرهم بالأحداث فكرهم كم مرة كم مرة قسم الله ظالما ونصر مظلوما كم مرة أعطى الله محروما كم مرة كم مرة الله سبحانه وتعالى فرج كربا وأزال غما ورفع قدرا يعطي ويمنع يخفض ويرفع سبحانه وتعالى وجل جلاله وكما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس مداولة الأيام بين الناس هذه سنة ربانية الناس مرة تبقى فوق وبعدين الناس اللي فوق ينزلوا يطلع الناس اللي تحت وهكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس حلقة الليلة دي عن حقبة من التاريخ وسمينا الحلقة وذكرهم بأيام الله التاريخ التاريخ الذي يدلنا على الحق التاريخ الذي يبين لنا الأحداث الحقيقية للقصص ربنا سبحانه وتعالى قال في أول سورة, في أول سورة يوسف ألف لام راء تلك آيات, المب... تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فالقرآن أحسن القصص تجدها في كتاب الله ليه؟ لأنها صدق لا كذب فيها خير لا شر فيها حقائق لا زيف فيها ثم يطعمها الله لك بقوانين ربنا بيحط لك فيها قوانين مش هتتغير لن تتغير لن تتغير فمثلا من القوانين التي وضعها الله عز وجل في قصص سورة العنكبوت سور- سورة العنكبوت فيها قصص للأنبياء والمرسلين والابتلاء و فصدرها الله بقانون أول سورة العنكبوت ربنا وضع لنا قانون آخر سورة العنكبوت أيضا قانون قال الله عز وجل في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين مفيش إنسان يقول أنا آمنت إلا لما يبتلى يختبر انت دلوقتي قلت انا امنت بالله سبحانه وتعالى انه بيده الملك انزل ملوكا من على عروشهم وهو سبحانه وتعالى يملك الملك يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء طيب ربنا سبحانه وتعالى فتح للمسلمين واعطاهم فرصه واعطاهم خير بقالنا دلوقتي اكتر من سنه اه ما عرفوش يشكروا ما عرفوش يستغلوا الموقف لصالح هذا الدين طيب وبعدين وضع طبيعي انك تبتلى وضع طبيعي انك انت تختبر في ايمانك هل هتسيب هذا الدين لا نصير له هل هتتخلف عن نصرة هذا الدين ولا انت كنت بتأيد واحد بعينه بتأيد اتجاه بعينه بتأيد جماعة بعينها فإذا انتهت الجماعة وانتهى الشخص وذهب من كنت تؤيده لا شيء لك تؤيده لا لا زال الله موجودا ولا زال دينه محفوظا قال الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وده بنفسه اللي بعد قصص الأنبياء التي جاءت في سورة العنكبوت آخر سورة العنكبوت قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فقصص الابتلاء للأنبياء والمرسلين داخل سورة العنكبوت أولها قانون اللي هو لازم تبتلى لازم تختبر التغيرات والاختلافات بين ال... بين ال... والآراء والأفهام والجماعات والمرشحين الكلام ده كله موجود الناس بتختلف مع بعضها دي فتنة وده اختبار طب وآخرها قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد احنا الحقيقة آه، معانا حقبة من التاريخ لابد من إلقاء الضوء عليها ليه؟ أولا لأنها من كتاب الله وربنا اتكلم فيها ثانيا لأنها حصلت على أرض مصر الحبيبة وعشان كده أنا آه، يعني بتبسم ليه؟ مصر دي أرض الأنبياء وأرض الأولياء وأرض العلماء وأرض الناس الطيبين و- وأرض ما أرادها أحد بسوء إلا قسمه الله إلا قسمه الله الكلام ده موجود في التوراة ما أراد أحد بمصر سوءا إلا قسمه الله مصر انتم عارفين انها ذكرت في القرآن الكريم ونزلها نبي الله إبراهيم ونزلها نبي الله يعقوب ونزلها نبي الله يوسف ونزلها نبي الله آه، موسى وجاها الصحابة رضي الله عنهم إلى آخره وهاجر أم إسماعيل اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم مصرية وهذا يعني ان مصر دي حاجة جميلة وحاجة عظيمة آه مصر حبيبة والله سبحان الله العظيم الواحد ما كانش متخيل انه بيحب مصر كل هذا الحب آه، إلا في السنة ونصف اللي مضوا الواحد فعلا انتعش حب مصر في قلبه وعشان كده الواحد بيقرأ التاريخ بطريقة أخرى بيقرأ التاريخ بطريقة أخرى يشوف ربنا سبحانه وتعالى ازاي دافع عن الأنبياء والأولياء في مصر ازاي ربنا دافع عن المستضعفين والمساكين أصل واحد يقول لك طب خلاص عصر الأنبياء انتهى طب وأين الأولياء الصالحين طب وعصر الأولياء انتهى لا في أولياء صالحين في ناس كويسين طيب سيبك من الاثنين دول سيبك من عصر الأنبياء والرسل وسيبك من عصر الأولياء والصالحين ما فيش في مصر ناس طيبين الناس الطيبين آه، ال- ال- البسطاء اللي بيسعوا على أكل عيشهم اللي عايزين يعيشوا عيشة نظيفة نقية ويربوا أولادهم ويعيشوا في سلام يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى تحت سمائه وفوق أرضه ده معظم شعب معظم شعب مصر بهذه الطريقة والقلة القليلة هي القلة المخربة المحرقة ال- المدمرة القاتلة قلة قليلة جدا في مصر عشان كده نحن نذكر الجميع بأيام الله نذكر الطيبين البسطاء بأيام الله نقول لهم ما تخافوش ليه؟ لأن ربنا مع المستضعفين اوعوا تخافوا والله ربنا حارس مصر وربنا بيحمي مصر اوعوا تخافوا لأن ربنا سبحانه وتعالى اقرأوا بقى أيام, أيام الله في التاريخ السابق ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة القصص قال الله عز وجل ألف لام ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ايه اللي حصل يا رب قال لك فرعون عمل خمس حاجات دمر مصر وأهلها دمر مصر وأهلها وقتل منهم وذبح أبنائهم قال تعالى إن فرعون علا في الأرض اقروا التاريخ بس قروا المرة دي اقروا المرة دي من كتاب الله من الوحي الذي أنزله الله اقروا المرة دي من من من التاريخ الصادق الذي لا يكذب اقروا المرة دي من الحكمة التي لابد وأن تتفوق على كل طيش على الحق الذي لابد وأن يتفوق على كل باطل على الهدى الذي لابد وأن يتفوق على كل ضلال هو كده لأن اللي بيتكلم الخالق الرازق الذي يعلم السر وأخفى لذلك فرعون كان قلقان على تاريخه بيسأل نبي الله موسى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب كل التاريخ عند ربنا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فربنا بيقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين هذه الخمسة صنعها فرعون أي فرعون أي إنسان هيعمل الخمسة دول هيفرق الناس يجعلهم شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم هيبقى زي فرعون في إيه؟ زي ما هو تشابه مع فرعون في الإفساد والعلو والتكبر والغرور يوم ربنا يجعله شبيها له في إيه؟ في العقوبة إذا تشابهت المقدمات تشابهت النتائج من جد وجد ومن زرع حصد ودائما الحصاد يكون من نفس الزرعة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى فقال الله بعدها بعد إفساد فرعون قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض المساكين الغلابة البسطاء اللي قتلوا واللي أزيقت أرواحهم و- و- وحرقت أراضيهم ومنازلهم ومصانعهم واللي سرقت سياراتهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأنا لا أقصد أن ينزل أحد إلى أحد الميادين ولا إلى مكان من الأماكن, من الأماكن أبدا ولكن أنا, بخ... ب- أنا بس بنقل تاريخ موجود أنزله الله عز وجل طاهر نقي من غير تلويث حتى نفهم إيه اللي بيتم وإيه اللي بيجرى في كل أنحاء العالم يحكم الله على خلقه بكلامه وبكتابه قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تعالوا النهاردة نشوف قراءة التاريخ فحدث حدث على على أرض مصر تكبر ملك ظالم أهلك البلاد والعباد خرج له نبي ينصحه ويعظه فما كان من هذا الملك إلا أنه أراد أن يقتله هو ومن معه فكانت النتيجة أن انتقم الله من الظالم ونجى الله المظلوم ال- الموقف ده حصل مع نبي الله موسى بين موسى وفرعون ربنا سبحانه وتعالى قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده فت- فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فرد الله عليه بقوله آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون المنظر ده منظر آه، آه، آه، مطاردة فرعون لموسى عليه السلام و- وقومه هذا المنظر أنا, أنا الحقيقة وجدت تصوير تمثيل يعني تشبيه للموقف ده بالضبط بما يوافق, بما يوافق كتاب الله سبحانه وتعالى والحقيقة أحببت كما رأيته و- واستمتعت به أنكم تشوفوه وتستمتعوا به وتعرفوا ربنا عمل إيه في فرعون بالضبط لما أراد أن يهلك المستضعفين وإنه يستأصلهم وإنه يهلكهم تعالوا معانا نشوف المنظر ده آه، اللي فعلا يوافق آه، تصور القرآن لهذا الموقف مطاردة فرعون وتجبره وتكبره وغروره مع المستضعفين من بني إسرائيل تعالوا نشوف الموقف ونقول سبحان الله العظيم في فيما أبدع وفيما أنزل وفيما أعطى وفيما منع تفضلوا معي
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا جاله يوم هلكه مهما نوره طال ظهوره جاي للعب دنيا حالك إلا وجهه كلها يا مكان فيها هنا إلا وجهه هنا سبحان الله العظيم شوفوا غرور فرعون و... وجريه وسعيه خلف بني إسرائيل هنا طبعا بيصور مشهد جنود فرعون بالأسلحة والجيش والجنود و... والعجلات الحربية الحديثة آه، اللي طالما تحدثت بها كتب التاريخ وادي الجنود وكل واحد معاه أسلحته ودروعه يقال انه كانوا 600 ألف 600 ألف جندي مدججين بالأسلحة في الدنيا ظلمة في المظالم وبنو إسرائيل وصلوا الآن إلى البحر وهو ده الموقف اللي قالوا البحر أمامنا والعدو من خلفنا هو ده نفس الموقف اللي نبي الله موسى لما قالوا له إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين هنا يعني شوفوا الموقف طبعا هم هنا شوفوا المنظر وقف ال- القوم خلاص مش قادرين يوصلوا لأكتر من كده ولكن الله سبحانه وتعالى شق لهم البحر نصفين فأصبح كل فرق كالطود العظيم أصبح كل ناحية من البحر جبل يحجز الماء كالجبل تماما شوف المنظر سبحان الله العظيم ال- يعني شوفوا وهكذا ينصر الله عز وجل المستضعفين في وقت يظن فيه أن الهلاك قد تحتم وأن ال- الضياع قد أتى خلاص سبحان الله العظيم لكن ضاقت ولما ح- ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج جرى بنو إسرائيل شوفوا المنظر هذا ده التصور فأصبح كل فرق كالطود العظيم يا مكان كل فيها ممالك جهة أصبحت كالجبل تحجز الماء خلفها وادي بني إسرائيل تصور تصور آه، ال- ال- عمل المنظر في الدنيا الحقيقة قريب جدا ل- لكلام القرآن الكريم في الدنيا ملك
شوفوا سبحان الله العظيم أنا عايزكم تتخيلوا هذه الآية العظيمة الناس بيجروا أصبحت المياه أرض اوعى تيأس اوعى يصيبك ال- القنوط ربنا سبحانه وتعالى قادر يوصل لك في أي مكان برحمته رحمة الله لا تعز على طالب رحمة الله أدركت يوسف وهو في غيبة الجب فأخرجته وأدركت آه، آه، يوسف أيضا في السجن فملكته وأدركت إبراهيم وهو في النار فأبردته وأدركت النبي عليه الصلاة والسلام في الغار فأنقذته من الكفار رحمة الله لا تعز على طالب هنا المغرور سيظل مغرورا فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى بغيا وعدوى هو دايما الظالم ما بيبقاش فاهم دايما الظالم ما بيبقاش فاهم هو مش واخد باله ان هو بيجري الى حتفه طب انت شايف الايه وشايف ان ربنا سبحانه وتعالى انقذهم وربنا بين لك قبل كده جايله ليل اسود وحال يعني طب طب تفهم طب يعني طب اعتبر من هنا اليوم اللي اعتبر لكن لا عبره فالسعيد من وعظ بغيره والتعيس من وعظ بنفسه يا دنيا وما
هنا بدأوا يجروا ال- ال- النتيجة المتحتمة لأي ظالم أنه هو يهلك نفسه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وبني إسرائيل بيجروا و- ويقطعوا المسافات ومع آخر واحد من بني إسرائيل هيخرج من آه، هذه الأرض اليابسة التي التي سخرها الله لهم سبحان الله العظيم خرج بنو إسرائيل من هذا المكان والآن تصفية الحساب تصفية الحساب بين الله والظالمين هكذا بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق في خلاص.
ممالك إلا وجه سبحان الله العظيم كل هالك من ترابها والترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال زهوره جاي للعب الدنيا حالك إلا وجهه كلها يا مكان فيها ممال إلا وجهه كلها لك من تربها وتربها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره غيبنا عن الدنيا حالك
سبحان الله فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون كثير من الناس لا لا يتدبرون ولا يتفكرون في هذه الآيات ده المشهد اللي, اللي غالبا حصل يومها أقول لكم بقى على اللي لا يدركه ولن يستطيع أحد أن يصوره وهو مشهد جبريل عليه السلام وهو يغرق فرعون الحديث صحيح أخرجه شيخ الألباني في سلسلته الصحيحة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال له يا محمد لو رأيتني وأنا أدس الطين في فم فرعون خشية أن تدركه رحمة الله بيقول هنا فض- لما قعد يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين جبريل عليه السلام بيقول له بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له بعد كل اللي عمله أنا خشيت أن, أن تدركه رحمة الله لأن رحمة الله سبحانه وتعالى تسع كل شيء ومع ذلك ربنا بعت له علماء ودعاة وأنبياء ورسل وأمرهم أنهم يرفقوا به ويكلموه باللين قال الله عز وجل فقول لها له قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وإحنا اهو بنقول لكل واحد بيظلم مسلم أو بيسفك دم مسلم أو بيساعد على ظلم مسلم أيا كان مسماه أيا كان مركزه يا جماعة نحن نذكر بعضنا البعض بأيام الله نحن نذكر بعضنا البعض بأيام الله بتاريخ صنعه الله سبحانه وتعالى وأخبر به أنبياءه ورسله يا جماعة ما ينفعش يا جماعة اقروا انتوا التاريخ طيب شوفوا أي ظالم كانت نتيجته إيه وكانت نهايته إزاي هو ربنا بيغفل هو ربنا بينام هو ربنا سبحانه وتعالى بيهمل يا جماعة ده احنا كلنا عارفين المثل الذي انتشر بين الناس وكلنا يحفظه الله يمهل ولا يهمل الله يمهل ولا يهمل يا جماعة اقروا التاريخ وأنصح كل من يتجرأ على أي آه، إنسان مستضعف آه، مستندا إلى سلطته وقوته وحكمه وجبروته وسلاحه أقول له اقرأ أوائل سورة القصص اقرأ سورة طه اقرأ سورة اقرأ الآيات 90 91 92 من سورة يونس اقرأ اقرأ عشان تشوف اللي, اللي تجبر وتكبر وظلم عمل ايه واتعامل مع ايه واعلم ان كل اللي هتعمله هو ده اللي هتاخد جزاؤه بعد ما شفنا غرق فرعون وهلاكه تعالوا بقى نزيد الامر بيانا وتاكيدا ونشوف بقى فرعون اللي نجا اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لتكون لمن خلفك ايه تعال بقى نشوفه ازاي بقى دلوقتي شوفوا الاول هو كان عظيم وفخيم وماسك اسلحه وعجلات حربيه ومعاه جنوده وزراءه ها تعالوا بقى نشوفوا اللي ربنا قال عليه بالظبط هو اللي حصل تعالوا نشوفه طبعا رمسيس الثاني هو ده اللي عاش في فترة نبي الله موسى عليه السلام زي ما هنشوف بعد شوية بالتواريخ هو ده اللي اكتشفوه واكتشفوا كل كل آثار جسمه تقول أنه كان فرعون موسى عليه السلام وطبعا الآية بتقول لتكون لمن خلفك آية أي كل الناس اللي وراك هيشوفوك كل الناس اللي هيجوا من بعديك هيتفرجوا عليك لتكون لمن خلفك آية فحفظ الله الجثة تعالوا بقى نشوف عدة مناظر لجثة فرعون آه علشان برضو نعتبر والكلام ده آه اكتشفه موريس بوكيه عالم فرنسي اكتشف ان هذه الجثة قد آه، آه، اغرقت وانه م- مري- م- مات باسفكسيا الغرق واللي عايز يتاكد من الكلام ده يدخل على النت ويشوفه وان عظامه مهشمه ومكسره ب- بسبب هبوط اجسام ثقيله جدا لكنها ليست حاده يعني امواج كبيره جدا نزلت فوقه كسرت له عظامه وتعالوا نشوف هذا الجسد الذي طالما تكبر وتجبر وظلم و- وطغى تعالوا نشوف كيف أصبح وإلى ما انتهى اتفضل يا سيد بطريق ادي جثة فرعون وهو رمسيس الثاني اللي موجودة و... وقابعة في آه، آه، المتحف المصري شوفوا ال- ادي فرعون شوفوا جثة فرعون وشكل فرعون شوفوا آه، الوجه شوفوا ال- ال- يعني السواد شوفوا كان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من ترابها والترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره شوفوا شوفوا الوجه لا ده لسه في آه، آه، مشهد آخر يعني مؤمن قال فرعون و- واقروا معايا كده في سورة غافر من الآية 28 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وإن يك صادقا يصيبكم ب- وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وبعدين نصحهم نصيحة نصح اللي معاهم الملك والسيطرة وال- والحكم وكل حاجة بيقول لهم يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين انتوا النهاردة الرؤساء والملوك والعظماء ليه ما تستغلوهوش في الخير وتنضموا لشعوبكم ليه ما تعملوش لنفسكم تاريخ عظيم يتحدث به الناس عاجلا وآجلا يا قوم لكم, اليو... لكم الملك اليوم ظاهرين ف... لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا مين اللي هينصرنا من عقوبة الله إن جاءتنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد أنا عايز كل, كل الناس تقرأ الكلام ده وده يبث الأمل في قلوب المستضعفين ما تخافوش ما تخافوش ربنا قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع مصر ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرم أهل مصر وأن ينزل عليهم أمنه وأمانه وسلمه وسلامه وأن يصب عليهم الرزق صبا ولا يجعل معيشتهم كد تعالوا نشوف بقى آه، آه، المناظر الأخرى لفرعون بعد ما ما هلك تماما الحقيقة يعني آه، يا ريت بسرعة يا أستاذ بطريق آه، آه، اتفضلوا
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم, فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا عن آياتنا لغافلون
النار يعرضون عليها
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
سبحان الله هو ده اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى وكان بيقول ما علمت لكم من إله غيري اللي يعادي ربنا خسران واللي يقف أمام الله سع- سبحانه وتعالى لا يلومن إلا نفسه قال تعالى في أواخر سورة المجادلة أو المجادلة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز عشان كده احنا دايما ننحاز للدين وأهله للعلماء والعلم للخير والأخيار ننحاز لأهل الدين في أي مكان سواء كان بقى مكان آه، آه، علمي مكان تجاري مكان نشوف ربنا قال ايه ونعمله مجال رئاسي مكان مجال انتخاب كله مع ربنا ومع الدين احنا في هذه ندور مع رحى الاسلامي حيث دارت عشان كده يا اخواني اديكم شايفين ادي ايام الله وادي التاريخ يحدثكم بلسان فصيح انه ما عاد احد ربه وفلح لا يمكن ي- حد يعادي ربنا ثم يفلح ابدا ربنا قال انه لا يفلح الظالمون وربنا قال ان الله لا يهدي كيد الخائنين وربنا قال ان الله لا يصلح عمل المفسدين يا احبابي ان الله قد حكم بأن لا يغلب الضلال هدى الضلال عمر ما يغلب الهدى أبدا ولا يغلب الشر خيرا ولا يغلب الباطل حقا وإنما هي الفتن بس والاختبارات قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون التصميم اللي بيحصل ده كله فتن الحرق والغرق والضرب والإفساد والإهلاك كل ده فتن فدور مع راحة الإسلامي حيث دارت وخليك مع الدين وأهله أيا كان بقى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا رئيسا مسلما آه، صحيح الاعتقاد سليم العمل صالح نحسبه سبحانه وتعالى نحسبه من الأخيار الأطهار الحقيقة أنا برضو أحببت قبل ما أختم ان احنا نشوف ان ان رحمة ربنا اوسع من الكل وان كرمه اعظم من كل كرم وانه اغنى الاغنياء واقوى الاقوياء وارحم الرحماء واكرم الكرماء ونقلت لكم شوية لقطات كده نختم بيها عشان نشوف رحمة ربنا بين خلقه عسى الله سبحانه وتعالى أن ينمي في قلوبنا الرحمة وحسن الظن به سبحانه وتعالى تعالوا نشوف هذه المشاهد الجميلة التي تنبئ عن رحمة الله سبحانه وتعالى بين خلقه تعالوا نشوف هذه المشاهد تفضل أستاذ طريق ده عصفور زوجته كانت مريضة وحد ضربها فوقعت فكانت عطشانة فراح يجيب لها مية وبيحاول يسقيها فماتت شوفوا بقى هو بيبكي عليها شوفوا دلوقتي قد إيه بينادلها دلوقتي العصفور ده على فكرة أبكى الملايين فعلا حتى جه في قنوات فضائية عالمية بيبكي على زوجته وقد ايه ان هو بيتاثر من من مشهد موت شريكه حياته وحبيبته ورفيقه دربه وحبيبه قلبه يحوي شوف بيبكي الزقاق وده اسد والشخص اللي واقف ده عالجه في يوم من الايام فلما شافه بيحضنه شوفوا ازاي اسد وشوفوا ده حيوان الكوالا آه، آه، شوفوا ازاي بيتدلل على امه طب شوفوا الاسود ولد في آه، ومع للهادي في حسن شوفوا المنظر الرضا حسن أدي قرد يا رب لنا مع آه، في المطر ودي دبة آه، اللي هي آه، الباندا وده البطريق ماشي مع ابنه حسن العبق معذرة يا استاذ بطريق ربنا يكرمك شوف المنظر يا سلام والحنية هنا القطة اللي كانت بتفزع وخدتها أمها وحضنتها لا تعالى ما نيمك في حضني اوعي تزعلي تعالي ربنا أرحم من دول كلهم وربنا أكرم من دول كلهم وده طبعا أسدنا المشهور جدا جبناه قبل كده في قناة الرحمة آه، شوفوا بقى المشهد لما هينزل آه، آه، كده بالراحة بالراحة وبعدين يجري على أصحابه ويحضنهم ال- على فكرة المشهد ده مؤثر جدا ده بقى آه، القرد الشمبانزي بيحضن ابنه ودي الغوريلا بتحضن آه، والدها والبيبي بتاعها وبتلعبوا بشفايفها وده شمبانزي معروف بيحضن واحد صاحبه ودي الغوريلا ايضا مرة تانية وهنا ده قرد ميت الحقيقة خلقك ميت واصحابه زعلانين جدا وده ابنه شوفوا مش عارفين يعملوا أم في ايه ودي ام بترضع ابنها تحط وده آه، قرد كان ولكن آه، شوفوا انا عايزكم بس ت- تدققوا النظر شوفوا سيكون ازاي بيحن عليه في الاحضان ودي بنت بالفعل بتلعب مع جمل شوفوا جمل ناقة وطلها راسه عشان يلعبها ويطلعها فوق ظهره شوفوا دي حنية الجمل مين اللي خلق الحنية ومين اللي وضعها في قلبه ورحمة ربنا وسعت كل شيء سبحانه وتعالى ودي طبعا آه، ولادة الفيل أثنى الله على بت- بتساعده انه يقف هذا أصدد وده النمر المشهور جدا اللي اصطاد القردة الدبل فاكتشف انها حامل وده الجنين اللي اللي اكتشفه فندم انه قتل امه والنمر جالس جنب القرد يحميه ودي دول آه، نملتين بيشربوا من قطرة مية واحدة واحد فيهم شايلها للتاني عشان يشرب منها وده يعني سبحان الله العظيم الحقيقة أنا آه، أنا كنت أتمنى إن أنتوا آه، تشاهدوا الم- المشاهد دي لوحدها من غير تعليق أنا خالص يا ريت يا أستاذ بطريق يعني ت- ت- ت- تجيبها للمشاهدين من غير تعليق أنا خالص علشان يشوفوها ويستمتعوا بيها من غير أي تعليق مني اتفضل ده خرتيت بقى لحد ما نجهز فقرتنا ده خرتيت آه، آه، شوفوا آه، خرتيت بيضرب امه وابنها فالخرتيت آه، آه، الذكر ده بيضرب الام شوفوا بيضربها بيأذيها على شوفوا جسمه اقوى منها وهيوقعها في البحيره ايه اللي هيحصل دقيق النظر تضوع الابن هيجي يدافع عن امه مش لن يبالي بقوه الخرتيت التاني ولا حجمه ولا اي حاجه شوفوا الخرتيت الصغير هيجري ويضربه بقرنه في بطنه بصوا ازاي بس ضربه خوفه جري بصوا جري جري جري خاف والخرتيت الصغير بيجري ورا الخرتيت الكبير علشان ينتقم منه لامه سبحان الله إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم يعني الضعفاء والمساكين والمستضعفين دول ليهم قدر كبير ممكن واحد ينصر لأنه صغير ممكن واحد ينصر لأنه ضعيف ممكن واحد ينصر لأنه مريض لأن ربنا بيتولى الضعفاء والمساكين الحقيقة أنا آه، آه، بقول للناس كلها اقروا التاريخ اقروا التاريخ وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه في كل ظالم ونصر قد ايه المظلومين صحيح بيبقى فيه خسائر صحيح بيبقى فيه خسائر لكن الخسائر دي ثمن باذن الله عز وجل لدخول الجنه النبي عليه الصلاه والسلام قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له يعني الحقيقه آه، اخواننا في الكنترول بيقولوا لي الوقت آه، بيجري آه، آه، لكن آه، تعالوا نشوف المناظر اللي احنا شفناها من غير اي تعليق حتى يعني نعرف ان ربنا ارحم من الكل واكرم من الكل واحن واعطف من الكل وتعالوا نشوفها مع صمت عسى ان تبث السعاده وال- والثقه في القلوب في رحمه الله التي وسعت كل شيء. اتفضل يا استاذ بطريق. ما فيش وقت؟ طيب. آه، احنا آه، اه تعالوا نشوف بقى آه، هسألكم سؤال الحقيقة احنا لازم آه، طيب معانا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ اهلا وسهلا استاذ خالد مع خالد من الفيوم اهلا وسهلا يا مرحبا والله يا شيخ انا حاولت اكلمك قبل كده يمكن من يجي شهر بس مش عارف اوصل لك اتفضل لا، الامر الله بيكرمك لكن آه، فيه آه، عندي آه، موضوع كده لازم اقول لك عليه. اكلمك انا دلوقتي ماشي تديني الرقم بتاعك واكلمك عليه ماشي نعم تديني رقمك الخاص واكلمك عليه ماشي تاخده على على على الهوا
طيب التليفون مع الكنترول في اتصال تاني طيب ف آه، انا بسال سؤال لو واحد لو واحد فينا شايف اي حاجه بتضر ابنه او بتضر آه، طفل رضيع هيعمل ايه لن يتمالك نفسه وانه يدافع عنها ربنا سبحانه وتعالى احن على عباده من الام على ولده هو مين اللي رحمه ومين اللي خلقه ومين اللي اكرمه ومين اللي علمه ومين اللي رزقه ومين اللي كبره سبحانه وتعالى ربنا وما بكم من نعمة فمن الله فربنا ما بيحبش الاعتداء وربنا ما بيحبش الظلم وربنا ما بيحبش التجاوز أيا كان هذا المتجاوز هو عبد هو عبد لله ومملوك للملك ومرزوق من الرزاق ومخلوق للخالق لا يتجاوز حدوده ما ينفعش نتجاوز حدودنا سواء كان مع ربنا أو حتى مع بعضنا البعض ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ايا كان بقى اللي تعدى الحدود ده شخص بيحكم شخص مسلم شخص غير مسلم شخص داخل انتخابات رئاسية شخص بيعمل أي حاجة الظلم ربنا ما بيحبوش إنه لا يفلح الظالمون طب إحنا علينا إيه أول حاجة نثق في الله سبحانه وتعالى سيبك من البشر لا تثق في البشر تثق في الصادقين تثق في العلماء الربانيين تثق في الحق حيثما وجدته وأينما رأيته لأن الحق لا يتبدل ولا يتغير تثق في الثابتين الذين لا يتلونون خليك واثق في الله سبحانه وتعالى خليك واثق في المؤمنين واثق في المنهج واثق في الإسلام طب بعض المسلمين عملوا حاجات غلط سيبك منهم خليك على دينك خليك على دينك خليك مع ربك ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وانصر دينك وانصر كتاب ربك وانصر المؤمنين حيثما وجدتهم انحاز للمؤمنين حيثما وجدتهم النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة قالوا لمن قال لله ولكتابه قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم تنصحهم وتقف معهم وتعضدهم وتؤيدهم طيب النصيحة الثانية والله من قلبي أي حد بيفسد وبيظلم وبيقتل وبيسفك الدماء بنصحه كفاية بالله عليك كفاية كفاية ظلم لأن ربنا مش هيسيبك كفاية ظلم لأن العاقبة عليك كفاية ظلم لأنك هتموت وتقف يوما بين يدي الله ويحاسبك عن كل صغير وكبير إن كانت امرأة دخلت النار في قطة حبست قطة ماتت ربنا دخل الست دي النار فكيف بمن حبس أو ظلم أو قتل مسلما أو حتى إنسان مسلم أو نصراني أو غيره فأقصر أقصر احنا بننصح مرة واثنين وثلاثة ها أنا بقول لك الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا وموقفنا بين يدي الله العلي, العلي العظيم الذي لا تضيع عنده لا تضيع عنده الحقوق لا تضيع عنده الحقوق وبقول لكل ظالم مهما عملت انت مش هتفلح مهما حصل والله ما هتفلح آه، آه، آه، والحقيقة بنصح برضو إخواني تناصحوا فيما بينكم واجتمعوا وكونوا يدا واحدة على من سواكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء هي وسائر بلاد المسلمين اللهم اللهم أنزل على مصر أمنك وأمانك وسلمك وسلامك وصب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أنزل على أهل مصر نورك وبركتك وهداك أنزل على أهل مصر نورك وبركتك وبركتك ورحمتك وهداك يا أرحم الراحمين اجعل لنا من ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجبر كسر المسلمين في كل مكان في مصر وسوريا واليمن وفي فلسطين وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا وفك أسرنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا آه، ألقاكم في الأسبوع القادم أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من, من هذا خلق الله والسلام عليكم ورحمة الله هذا خلق الله تأمل